السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في سبيل ربك حتى بلغت رسالته كما أراد سبحانه وتعالى اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العربي الأمي وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمرحبا بكم إخواني وأحبابي في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة ومرحبا بكم أيتها الأخوات الفضليات وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا سويا في هذه الساعة أن يجمعنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد إنه ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير أيها الكرام الأحباب أبدأ الليلة معكم بإذن الله جل وعلا وأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص والصدق في كل ما نقول وكل ما, وكل ما نسمع أبدأ معكم الليلة بإذن الله جل وعلا في سلسلة جديدة في هذا البرنامج المبارك ساعة لقلبك أبدأ بإذن الله جل وعلا في سلسلة أحاول فيها أن آخذ بقلوبنا بقلبي وقلوبكم بقلبي وقلوبكم إلى الله جل وعلا بنفس الطريق التي أخذ بها ربنا جل وعلا ابتداء ثم نبينا صلى الله عليه وسلم قلوب الصحابة ليتربوا تربية تخرج الأبطال تخرج الرجال تخرج من يستحقون الجنة فضلا من الله جل وعلا ثم بالبذل والأعمال أحاول في هذه السلسلة التي سميتها سنة أولى إسلام سنة أولى إسلام سنة أولى إسلام سنة أولى إسلام نحاول أن نتعرف على الطريقة التي تربى بها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أولا من قبل الله جل وعلا ثم على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتخرج هؤلاء العظماء ليتخرج هؤلاء الكبراء ليتخرج الرجال الأجلاء الذين تخرجوا في جامعة محمد صلى الله عليه وسلم ليملأوا الدنيا عدلا وليملأوا الدنيا عدالة وأمنا ودعوة وخيرا وبرا وإحسانا ويكفيك شرفا أن هؤلاء الصحابة وافهموا هذه الكلمة أن هؤلاء الصحابة كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى من الله جل وعلا فإن الصحابة كذلك اصطفاهم ربنا جل وعلا لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام يعني النبي مصطفى هذا أمر لا شك فيه النبي صلى الله عليه وسلم مختار هذا أمر لا مراء فيه النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله جل وعلا هذا أمر لا جدل فيه عند المؤمنين الذين عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لابد أن تعلم كذلك أن الصحابة الكرام قد اصطفوا من الله جل وعلا قد اختيروا من الله جل وعلا قد اجتباهم الله جل وعلا ليصاحبوا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فتخرج هذا الجيل الفريد الذي ما جاد الزمان بمثله للآن تخرج هذا الجيل الفريد الذي ما جاد الزمان بمثله للآن وإني لأعلم يقينا أنه لن يجود الزمان بأمثال هؤلاء إلا أن يرزق الله جل وعلا الأمة من السابقين الذين يلحقون بهم حين يكرم الله جل وعلا كل زمان أو كل قرن بواحد يعيش عيش هؤلاء ويحاكي فعل هؤلاء ويتخرج كما تخرج هؤلاء نسأل الله جل وعلا بحبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم وبحبنا لهؤلاء الصحابة الكرام أن يجمعنا الله جل وعلا بهم وإن قصرت بنا أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه سنة أولى إسلام أحاول في هذه السلسلة أيها الكرام وآياته الأخوات الفضليات أن نرى كيف ربى نبينا صلى الله عليه وسلم بتربية الله جل وعلا له وللصحابة كيف رب الصحابة في خلال السنة الأولى للإسلام أتدرون لماذا؟ لماذا اخترت السنة الأولى للإسلام؟ لأنني عرضت على نفسي منذ أكثر من عام بل بعد نجاح الثورة المصرية سألت الشباب في كثير بل ربما في معظم مدن مصر قلت لهم هل تتوقعون أن المرحلة المقبلة مرحلة تمكين أم مرحلة ابتلاء فكانت الإجابة تكاد تكون بالإجماع بعد نجاح الثورة الكل في نشوة وفرحة الانتصار وفرحة التمكين الجزئي الذي بدأ فرحة زوال الظلم والظالمين كانت الإجابة تكو تكاد تكون بالإجماع المرحلة المقبلة إن شاء الله مرحلة تمكين ورنت في أذني كلمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما سئل أيمكن المرء أم يبتلى قال الإمام الشافعي مجيبا على هذا السؤال لا يمكن المرء حتى يبتلى لا يمكن المرء حتى يبتلى وأرى أن النظام السابق مع الظلم الذي تعرض له المسلمون لم يكن هو بالابتلاء الذي نرجو به تمكينا الذي نرجو به تمكينا ينتشر به الإسلام في ربوع مصر كلها أو في ربوع العالم كله إذا فلا بد أن تعتقدوا أن هناك ابتلاء وتمحيصا واختبارا وشدة يلقاها أهل الإسلام الحقيقيين يلقاها أهل الإسلام الحقيقيين أو الحقيقيون في المرحلة المقبلة ليمكن الله جل وعلا لهم بعد ذلك فلذلك لما رأيت أو تابعت كيف ربى ربنا جل وعلا ونبينا عليه الصلاة والسلام الصحابة في سنة أولى إسلام وجدت أننا كمسلمين في ربوع الدنيا الآن وهذا العموم وجدت أننا كمسلمين لم نتخطى للآن سنة أولى إسلام وجدت أننا كمسلمين في العالم الآن لم نتخطى سنة أولى إسلام كيف ذلك انظر إلى الواجبات أو الفرائض التي فرضها الله جل وعلا وأقول الواجبات والفرائض التي فرضها الله جل وعلا الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين في خلال السنة الأولى للإسلام وهي بداية الدعوة إلى الله أو بداية الاستضعاف بداية الاستضعاف كيف فرض الله جل وعلا في خلال هذه السنة على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في أول السنة قبل أن ينزل التخفيف من الله جل وعلا لتتحول هذه الواجبات والفرائض إلى مستحبات ونوافل كيف كانت في البداية فريضة لأن تربية الرجال تحتاج إلى تلك الفرائض أو تلك العبادات لما أردت على نفسي هذه العبادات العشرة لما أردت على نفسي وأردت أن أنظر إلى أمتي الغالية هل منا الآن فئة أو جماعة تربت في خلال سنة كاملة على تلك الفرائض أو الواجبات فوجئت أن الأمة لا تأخذ حقيقة واحد من عشرة فتحتاج الأمة إلى أن ترجع مرة ثانية قبل أن ترجو التمكين قبل أن تتمنى التمكين لابد أن نتربى ابتداء لابد أن نتربى ابتداء على ما تربى عليه الصحابة الكرام في خلال سنة أولى إسلام طيب أنا جبت الفرائض ديا الفرائض ديا أو الواجبات اللي فرضت فرضت على النبي عليه الصلاة والصحابة في سنة أولى إسلام جبتها أنا منين جبتها منين بسيطة خالص وانا اقولها لك حضرتك في مصحف الطبعات القديمة اللي هي قبل طبعة الملك فهد الحديثة كان في مصاحف مصحف الحرمين مصحف الشمارلي كانت موجودة زمان اللي هي لا, لا تنتهي كل صفحة بآية كما في مصحف مجمع الملك فهد لا كان كتابة قديمة عاوزك تجيب المصحف ده هو هتلاقيه موجود مصحف الحرمين طبعة الحرمين أو طبعة الشمرلي هتلاقي كل سورة موجودة نزلت بعد سورة إيه هات كده حضرتك سورة المزمل هات سورة المزمل ستجد أنه مكتوب سورة المزمل سورة مكية وآياتها عدد الآيات نزلت بعد سورة القلم بيجيب لك ترتيب النزول نزلت بعد سورة القلم سيب سورة المزمل وروح لسورة القلم وهات بداية سورة القلم تجد سورة القلم سورة مكية إلا الآيات من كذا لكذا فهي مدنية والآيات برضه من كذا لكذا فهي مدنية يعني مش كل السورة ده بعضها مكي فقط ونزلت سورة القلم بعد سورة العلق ونزلت سورة القلم بعد سورة العلق هات سورة العلق أو قبل ما تجيبها أنت عارف ستجد أن سورة العلق مكتوبة سورة مكية وهي أول ما نزل من القرآن ماذا فهمت الآن؟ فهمت أنه لم ينزل قبل سورة المزمل في خلال السنة الأولى للإسلام لم ينزل قبل سورة المزمل إلا بعض آيات لا تزيد على الصفحة إلا بعض آيات من سورة القلم وقبلها خمس آيات تقريبا من سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذا أول ما نزل من القرآن ثم بعد صفحة تقريبا ولا صفحة ونص نزلت من القرآن أنزل الله جل وعلا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى للإسلام الطريقة التي يتربى بها صحابة النبي الكرام ليكونوا بعد ذلك سادة للأمم وليكون الفقير البسيط الذي ربما لا يملك شيئا والذي يركب دابته أو حماره في صحراء يبحث عن الماء ويبحث عن الطعام يصير بعد ذلك إماما أو أمينا أو قائدا يقود عددا كبيرا من الدول لأنه تربى من البداية بطريقة أرادها الله جل وعلا ونفذها نبينا عليه الصلاة والسلام ليتخرج بعد ذلك الصحابة الذين اختارهم الله جل وعلا ليكونوا قادة لكل العالم وصدق عبد الله بن مسعود حين قال لقد نظر الله إلى قلوب الخلائق قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أشرف وأعظم وأطهر قلب قلب النبي صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لدينه يعني ربنا اصطفى النبي عليه الصلاة والسلام ثم نظر الله جل وعلا إلى قلوب الخلائق بعد قلب النبي الدرجة اللي بعد النبي إيه عليه الصلاة والسلام ثم نظر الله جل وعلا إلى قلوب الخلائق بعد قلب النبي عليه الصلاة والسلام فوجد أشرف وأعظم وأطهر قلوب قلوب الصحابة فاصطفاهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام مش بقول لك الصحابة مصطفون ربنا اصطفاهم انظر قبل ما أقول لك طريقة التربية لما قاتل المسلمون الروم لما قاتل المسلمون الروم والروم من أشد الناس بأسا في القتال وهي أعتى قوة على ظهر الأرض ساعة إذن لما قاتلهم المسلمون ورأى الروم من المسلمين شدة رغم قلة عددهم وعد وعتادهم أرسل هرقل الروم رسالة إلى ملك الصين يقول فيها إنني أطلب منك بحق الملوك على الملوك أن ترسل إلي مددا لأقاتل المسلمين يعني هرقل الروم بيقول لملك الصين ابعت لي مدد من عندك أنا ملك وإنت ملك ولي حق عليك وانت ليك حق عليا وانا الان بقاتل ناس اسمهم المسلمين او المسلمون وانا مش قادر اقاتلهم ابعت لي مدد من عندك من عندك فقال ملك الصين لهرقل الروم ارسل له الرساله قال اخبرني من المسلمون عرفني الاول اللي بتحاربهم دول مين يعني مثلا قول لي دول ناس بيحب يجري بسرعه ابعت لك قوه مشاه اقوى دول مثلا ناس يعني عندهم كفاءة في الرمي أبعت لك رماء يقدروا يقاوموهم دول ناس عندهم مثلا براعة في ركوب الخير آه الخيل أبعت لك ناس مثلا عندهم قدرة على ركوب الخيل متدربين على ركوب الخيل قل لي مسلمين دول صفاتهم إيه فرد هرقل على ملك الصين حتى يرسل إليه مددا رسالة يقول المسلمون اسمع دي هم رهبان بالليل وعباد بالنهار المسلمون هم رهبان بالليل عباد بالنهار أول ما الكلمة دي وصلت لملك الصين أرسل رسالة اعتذار لهرقل الروم إنه ما يقدرش يقاتل المسلمين عارف قال له إيه؟ قال ملك الصين لهرقل الروم إنك وصفت لي المسلمين بأنهم رهبان بالليل وإرسان بالنهار فإن كنت كما تقول فإنك تقف أمام أناس لو وقفوا أمام الجبال لهدوها إنك تحارب أناسا اللي هم الصحابة إنك تحارب أناسا لو وقفوا أمام الجبال لهدوها فنصيحتي إليك ما يمنعني أن أرسل إليك مددا أوله بمرو وآخره بالصين الجهالة بما للملوك على الملوك وإنما أنت تحارب أناسا لو وقفوا أمام الجبال لهدوها فارض منهم بالمسالمة وخذ منهم المساكنة وادفع لهم الجزية عن يد وأنت صاغر وإلا ده ملك الصين بيقول من الهراك وإلا استأصلوا ملكك وملكي وإلا استأصلوا ملكك وملكي هكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تربوا تربوا بتربية الله لهم ثم بتربية النبي عليه الصلاة والسلام لهم بقول لك أنا هناخد تربية الصحابة في سنة أولى إسلام بس لا إحنا لسه ده إحنا لسه ما طلعناش من حضانة أي أيوة والله تمكين إيه إحنا لسه محتاجين محتاجين نتربى على الرجولة إنني أستحي والله حين أذكر للناس الآن قصة الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أطفال الصحابة بتكسف وبستحي وبستدرك وأقول أطفال الصحابة استغفر الله بل أبطال الصحابة وإن كانوا في سن الأطفال معاذ ابن عفراء ومعاذ ابن عمرو بن الجموح أو معوذ ابن عفراء الرجالة دول وإن كانوا في سن الأطفال لما تفاجأ مثلا إن اتنين من الصحابة من في سن الأطفال مش قادر أقول أطفال والله في سن الأطفال سمرة بن جندب ورافع بن خديج اتنين في سن الأطفال بيلعبوا مع بعض بس ما عندهمش ما كانش عندهم زمان بيلي الطفل اللي بيلعب بيلي ولا ما كانش عندهم كوتشينه ولا دومنا لا ما كانش ما كانش عندهم PlayStation ولا عندهم MP3 ولا ارتينز ولا ما عندهمش الكلام ده خالص كان لعبهم رمي بالسهام مضاربه بالسيوف سباق ركوب خيل هو ده كان لعب هؤلاء الاطفال كان تدريبات فسمر بن جندب ورافع بن خديج اتنين بيلعبوا مع بعض جاء وقت غزوة أحد فتسابق إلى النبي عليه الصلاة والسلام فردهما رسول الله لسه أطفال لسه ما جوش ما وصلوش 15 سنة فردهما النبي عليه السلام رجع رافع ورجع سمرة راح رافع للنبي عليه السلام لوحده قال يا رسول الله شوف الهمة ما بيدورش على إعفة من الجيش لا والله ده هو نفسه يدخل الجيش جيش محمد عليه الصلاة والسلام فذهب رافع بن خديج إلى النبي عصام وحده وقال يا رسول الله أجزني سيبنا حارب معاك يا رسول الله أجزني فإني أرمي كما يرمي الشيوخ أنا راجل يا رسول الله أنا لو رميت بالسهام زي سعد بن أبي وقاص وزي كبار الصحابة أنا برمي كويس طب ارمي كده وريني ارمي ارمي ارمي فرمى رافع بن خديج فأصاب يعني مثلا النبي يقول له طب ارمي مثلا في ال ال ال الشخص اللي هناك ده ارمي كده جاب فيه طب ارمي في اللي هناك ده جاب فيه طب في التالت ده جاب فيه ارمي فأصاب نجح في الاختبار فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام خش جيش محمد عليه السلام ده ما وصلش 15 سنة 15 سنة الآن في في أولادنا بيقعد يعيط لأبوه عشان يلعب بلي اه والله بقول 15 لم يتج... لم يصل ل 15 عاما فالنبي أجازه عشان يحارب مع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة أجازه النبي عليه الصلاة والسلام ورجع رافع سعيدا إنه خلاص خد ختم هيجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام رجع مفتخرا سعيدا يتباهى أمام صاحبه سمرة لقد أجازني رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجازك أنا خلاص بقيت مع الرجالة أنا بقيت كبير أنا هروح أقاتل يمكن أسبقك للجنة وربنا يرزقني الشهادة في سبيل الله هذه همم هؤلاء الرجال الذين تخرجوا في جامعة محمد صلى الله عليه وسلم لما سمع سمرة ج... ذلك طاش عقله كان أن يطيش معقول ولا أنت تروح ونقعد مع النساء وأنت تروح تجاهد وإحنا كنا مع بعض ونقعد مع النساء أبدا فأسرع سمرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أجزت رافعا للجهاد معك ووالله يا رسول الله لو صارعني لصارعته ده انا اقوى مني يا رسول الله هو بيرمي شوية كده إنما أنا أقدر أمسك سيف كويس وأتنطط وأجري ولو لعبت بصراحة أنا أكسبه يا رسول الله طيب ورونا فتصارعا مصارعة كده اللي وقع التاني يعني إظهار قوة يجيب لمس أكتاف فصرع سمرة رافعا سمرة اللي فاز اللي كان هيبقى مع النساء كسب فقال النبي لسمرة تعالى خلاص أجازه النبي عليه خلاص انت انت قوي فعلا برضه تعالى الاثنين كانوا اصحاب في اللعب وبرضه اصحاب في الجهاد انطلق للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد ووقف رافع يرمي يرمي بالسهام يرمي سهم أنا, أنا متخيل المشهد وإن لم يثبت هذا أن رافع جسمه صغير قاعد وسط الرجال مش باين ياخد السهم ويحطه في في الكنانه ويصوب كده يقع في صدر مشرك يصرع المشرك المسلمين يبصوا مين اللي بيرمي مش شايفين حد مستواه مش باين يجيب سهم تاني ويحطه في كبد القوس ويرمي يجي في عنق مشرك يصرع المسلمين يبصوا مش شايفين مش شايفين حد مين اللي بيرمي ففطن إليه واحد من المشركين شاف الواد الصغير اللي في النص ده استغفر الله شاف ال- البطل الصغير اللي في وسط الرجال دول هو اللي بيرمي وبيصيب فصوب إليه المشرك سهما فدخل في صدره انت عارفين السهم عبارة عن ايه السهم عبارة عن حاجة كده خشبية وفي نهايتها حاجة مدببة زي المثلث كده حديد حديد عشان عارفين السنارة بتاعت السمك عشان لو الحديد ده دخل في واحد ما يخرجش الا ما يقطع يموته على طول يبقى له بوس كده من ورا ما- ما يخرجش الا ما يقطع فلما أصيب سمو آه، رافع بالسهم في صدره حديد دخل جوه صدره اخترق العظم ودخل في اللحم ومزق الأعصاب ودخل جوه ذهب رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الحقوني إسعاف يا ماما يا باب ما فيش كلام ده خالص لا لا رجالة رجالة والله رجالة لو وجد واحد من أطفال الصحابة بيننا الآن لجعلناه خليفة للمسلمين إي وربي لو وجد طفل أو رجل في سن الأطفال من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ربى الرجال لجعلناه الآن خليفة للمسلمين جميعا رافع ما قالش الحقوني راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله انزع السهم بيديك إيدك انت الطيبة المباركة يا صاحبي، شيل انت السهم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أأنزع السهم بالقطبة أشيل السهم بحتة الحديدة اللي جوه دي أشتغل الاثنين أم أنزع السهم ده النبي بيست- بيسأله أم أنزع السهم وأترك القطبة أسيب الحديدة دي في صدرك وأشهد لك يوم القيامة عند الله أنك شهيد إيه رأيك أشيل السهم براسه الحديد وترجع زي ما كنت ولا أشيل السهم الخشب وأسيب الحديدة جوه صدرك بس قصادها إنك قدام ربنا شهيد وأنا هشهد لك قدام ربنا يوم القيامة فقال رافع بدون بدون تردد يا رسول الله بل انزع السهم واترك القطبة سيب الحديدة في صدري معقول طفل صغير يرضى ان حديده تفضل في صدره طول عمره ياخد نفسه وتقلمه يطلع نفسه توجعه يتحرك ايده مش قادر من وجع ينام يتألم بالليل يرضى ان يصبر ان تكون حديده في صدره جوه عظمه جوه, جوه عضلاته جوه لحمه يرضى بذلك ويعيش على ذلك صابرا لأن الثواب والأجر الشهادة والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد له عند الله أنه شهيد ويرضى بذلك طفل ما فكرش يا رسول الله انزع السهم واترك القطبة وبالفعل نزع النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة السهم وترك القطبة في صدره وظل رافع بن خديج من سنة ات- تلاتة هجرية يوم غزوة أحد ظل في صدره أو ظلت الحديدة في صدره حتى خلافة معاوية بن أبي سفيان كم واربعين سنة يعني حوالي ستة واربعين سنة حوالي ستة واربعين ظلت في صدره وهو يعيش يتحمل هذا الألم شوف الرجالة شوف الرجالة ظل يتحمل هذا الألم حتى انفتقت طبعا بقى كو- كونت بقى ورم وكبرت وعملت كل شوية تنزل صديد مثلا ودي ويشيله وفضل صابر حتى انفتقت زمان خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ومات ومات رافع شهيدا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بقول لك مثل بس من رجالة مثل من رجالة من رجال رجال وإن كانوا في سن الأطفال كيف تربى هؤلاء الرجال أنا هقول لك بس في خلال هذه السلسلة كيف تربوا في سنة أولى إسلام عشان لو نجحتم في خلال هذه السلسلة في سنة أولى إسلام نقدر نتخطى المرحلة القادمة نطلع سنة تانية إسلام نترقى ده احنا بنتكلم الآن لسه في مرحلة الاستضعاف في مرحلة المرحلة المكية قبل أن نصل إلى المرحلة المدنية التي تحتاج فعلا إلى رجال ثبتوا أمام طوفان الفتن ليثبتوا بعد ذلك أمام طوفان الرخاء فتن الرخاء وفتن الرخاء تفتن أشد من فتن الشدة فأنتم تعلمون أن الفقير يصبر لكن صبر الغني عن فتنة الغنى أشد لذلك حقق ابن القيم وغيره أن الغني الشاكر أفضل عند الله من الفقير الصابر الفقير مش قدامه ال- ال- ال- الصبر إنما الغني قدامه طغيان وقدامه صبر قدامه الاثنين فهو يصبر اختيارا الآن عشان كده هو أفضل عشان كده الصحابة ثبتوا هنا فثبتهم الله جل وعلا كذلك هناك أرجع يا الكرام إلى أصول أو الواجبات أو الفرائض التي فرضت على الصحابة في سنة أولى إسلام ليتخرج الصحابة اقرأ سورة المزمل من أوائل المنازل من القرآن عشان تطلع عشر كلمات عشر أوامر عشر فرائض أو إن شئت العاشرة هي جمع لهؤلاء قال الله جل وعلا اسمع وأنا هعد بصوابعي وأنا بقرأ الواجبات قال الله جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا انتوا مركزين معايا قم فعل أمر يبقى ده أول فرض أول أمر أوامر في القرآن للفر... للفرضية للوجوب قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا دول تسعة دول تسعة هم كلها أوامر كلها فرائض والمجمل في الآخر إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا من شاء أن يتربى من شاء أن يسلك طريق الرجال من شاء أن يكون من السابقين مع هؤلاء السابقين فليلزم نفسه كما ألزم هؤلاء فليربي نفسه كما تربى هؤلاء فليوجب على نفسه كما أوجب الله على هؤلاء فليفرض على نفسه وإن لم يكن فرضا الآن لأن الآية التي نزل بعد ذلك آية التخفيف إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه إلى أن قال فاقرأوا ما تيسر منه هذا نزل بعد عام يعني الآيات دي فر كانت فرضية كانت واجبة في سنة أولى إسلام ووالله أيها الكرام نحن أحوج ما نكون في هذه الأيام إلى أن نلزم أنفسنا وأن نربي أنفسنا على ما تربى عليه هؤلاء الرجال والأفزاز لا سيما وقد كانت الفتن زمانهم أقل بكثير من الفتن التي نعيشها في هذه الأيام إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلعه الله جل وعلا على زمان كزماننا كثرت فيه الفتن والبلايا والابتلاءات والملمات والاختبارات قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ألا ترون ما أرى ألا ترون ما أرى أنتم مش شايفين الفتن النبي يقول للصحابة ألا ترون ما أنت شايف إيه يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى مواضع الفتن أو مواطن الفتن تتخلل بيوتكم كمواقع القطر يا الله يا رب نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين نعوذ بك ربنا من فتنة المحيا والممات نعوذ بك ربنا من فتنة الغنى والفقر نعوذ بك ربنا من فتنة الزيادة والقلة نعوذ بك يا رب من فتن الدنيا وفتن القبر وفتن الآخرة يا رب نجنا منها يا رب النبي عليه الصلاة بيقول انتوا عارفين الفتن قد ايه تعرف تعد لما مطر منهمر ينزل على الناس تعرف تعد كم نقطة مطر نزلت على بيتك مستحيل طبعا ده آلاف النقاط النبي بيقول لهم كده أنا أرى أن الفتن التي تتنزل داخل بيوتكم ده مش حواليك ده تدخل جوه بيتك أن الفتن التي تتنزل إلى بيوتكم عددها وكثرتها وسرعتها كنزول المطر على الناس فتن كثيرة جدا ولا نجاة لنا من هذه الفتن إلا أن نتصل بالله جل وعلا وأن نعبد الله جل وعلا كما عبده الصحابة الكرام في سنة أولى إسلام فنجاهم الله وثبتهم أمام طوفان الفتن لن نثبت أمام طوفان الفتن إلا إذا تربينا على ما تربى عليه صحابة, صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام بالعبادة التي عبدها الصحابة والتي تفرغوا لعبادة الله جل وعلا فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري من حديث أم سلمة سبحان الله النبي قايم بالليل مفزوع مفزوع هو بيقوم بيقول ايه سبحان الله سبحان الله يعني حاجة شافها النبي غريبة عجيبة في يا رسول الله سبحان الله ماذا فتح من الخزائن وماذا أنزل من الفتن ماذا فتح من الخزائن وماذا أنزل من الفتن فتن كتيرة نازلة علينا طب المخرج ايه يا رسول الله طب ننجو من الفتن ازاي دي طب نثبت امام طوفان الفتن كيف يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من يوقظ صواحب الحجرات ليصلين بالليل من يوقظ صواحب الحجرات ليصلين بالليل فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة شوف النبي يقول للصحابة الفتن جاية كتير وانتوا نايمين مش داريين الفتن طريق النجاة ازاي قبل ما الصحابة يسألوا النبي قال مين اللي يقوم النايمين او النائمات من زوجاتي من زوجاتي لا لابد ايتها الأم الفاضلة أم المؤمنين الفاضلة لابد يا زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقومي من الليل لتدعين الله جل وعلا أن ينجيك من الفتن فإن قيام الليل وعبادة الليل هي عبادة الرجال زي ما قال هرقل الروم رهبان بالليل فرسان بالنهار أو نصححها وإحنا نقول عباد بالليل رهبان بالنهار الصحابة لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض على الصحابة الاختصاء عشان يتفرغوا العبادة نهاهم رسول الله قال الصحابي ولو أذن لنا رسول الله لاختصينا جميعا عشان ما نفكرش في دنيا ولا في نساء ولا في شهوة يبقى عبادة لله بس عشان كده ربنا راضي عنه الصحابة إن شاء الله كلهم في الجنة كلهم إن شاء الله تاب الله عليهم كلهم إن شاء الله مغفور لهم قال الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم وأثابهم فتحا قريبا رضي الله عنهم جميعا قال الله جل وعلا في آية من أواخر ما نزل من القرآن لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الكل ربنا تاب عليه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وخليكم مع دول إن ربنا تاب عليهم تابوا إلى الله وربنا تاب عليهم خليكم مع دول ربنا رضي عنهم جميعا وتاب عليهم جميعا لماذا؟ لأنهم فعلوا في سنة أولى إسلام وبعد ذلك العبادات قال ربنا اسمع بقى وصف صحابة النبي عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما هم دول الصحابة تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فعلوا ما يوعظون به ببساطة هو ده ملخص تربية الرجال في سنة أولى إسلام فعلوا ما يوعظون به عشان كده إن شاء الله تعالى ما ناخذ في الحلقات القادمة الواجبات التي أوجبها الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في سنة أولى إسلام ولا بد أن تضع في في نصب, نصب عينك هذا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين خليك مع دول واعمل زيهم وحط قدام عينك ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به اللي أنا هوعظك به في ساعة لقلبك كل أسبوع رسالة لقلبك كل أسبوع في سنة أولى إسلام أن تفعل ما أعظك به بل ما وعظك الله ورسوله به بل ما فعله الصحابة ليتربوا على الرجولة ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا هو ده اللي يثبتك أمام طوفان الفتن وأشد تثبيتا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما هم دول الصحابة الذين زكاهم نبينا عليه السلام كما في الصحيحين من حديث عمران بن حسين قال خير الناس قرني لتربوا كل ما تبعد عن النبي عليه السلام عن التربية النبوية عن السنة دي كل ما تبعد تقل خير الناس قرني ثم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فلا بد أن ننظر هؤلاء هو ده يا أخوانا ببساطة هو ده منهج السلف هو أنا شرط أقول لك أنا سلفي ولا شرط آه، إن الناس بتخاف من الكلمة دي هو ده سلفي يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عملوا إيه بنعمة زيهم بس اتربوا إزاي بنتربى زيهم هو ده منهج السلفي ببساطة عشان كده ما كانش بيختلفوا فيهم ما اختلفوش في العقيدة ما كانتش بينهم المشاكل قلوب صافية قلوب صافية تربوا ع- في حياض المصطفى صلى الله عليه وسلم وكفى هؤلاء هم الرجال الذين ثبتوا عند الاستضعاف وكانوا رجالا كذلك عند التمكين فهذه العبادة الذين التي فعلها الصحابة زمان الاستضعاف لسه في سنة أولى إسلام هي نفس العبادة التي فعلها الصحابة زمان التمكين كما قال الله جل وعلا لهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور عشان كده يا أخي الحبيب نحتاج إلى هذه العبادة نثبت في زمان الفتن تعرف النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا المخرج من الفتن إيه النبي قال لنا كما في حديث مع عقيل بن يسار الذي رواه مسلم وفي زيادة عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة في الفتنة أو عبادة في الهرج والفتنة رواية مسلم الهرج وزيادة الطبراني والفتنة عبادة في الهرج والفتنة كهجرة إلي هو ده النجاة بدل ما تهجر مكان ال- الهجرة من مكة للمدينة اللي عاوز ياخد أجر الهجرة كأنه خرج من أرض ال- فيها فساد أو فيها استضعاف أو فيها قتل أو فيها بعد إلى أرض فيها تمكين وفيها استخلاف وفيها عبادة لله عز وجل اللي عاوز ياخد ده يعبد ربنا في زمن الفتن هو ده المخرج أن تعبد الله جل وعلا كما فعل الصحابة الكرام إنك تتقرب إلى الله بالطاعات خلاص بقيت صحابي بقيت مش صحابي ده انت بقيت رباني في ناس ربانيين نسبهم لربنا في ناس ربانيين ربنا قال كده ولكن كونوا ربانيين في ناس ربانيين عارف دول ايه دول اللي ربنا قال عنهم في الحديث القدسي كما روى البخاري من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله جل وعلا الحديث بقى فيه ايه هجيب لك الشاهد ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه طب لو ربنا حبك من كتر الطاعات تبقى إنسان رباني إزاي؟ أهو اسمع فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه الله أكبر خلاص أنت بقيت بتاع ربنا أنت بقيت رباني خلاص ترى بنور الله وتسمع بسمع الله وتخطو بإرادة الله وتبطش بفضل الله ولا تعصي الله جل وعلا إنما تطيع الله جل وعلا كما أراد أنت إنسان رباني خلاص وتكون إنسانا نبويا أو بالعبارة بتاعتنا سني بقى خلاص بتعمل اللي النبي بيعمله عليه الصلاة والسلام استعينوا استعينوا يا الكرام في خلال هذه الدروس القادمة أن يتربى الرجال من خلال هذه العشرة لعلنا لعلنا أن نكون من الأقوام الذي وعد الله جل وعلا بهم في ناس كتير ما بيعملوش زي ما الصحابة عملوا يمكن لو عملنا نبقى من اللي ربنا وعد بهم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يا رب ارزقنا من فضلك يا رب اجعلنا من هؤلاء الرجال نريد أيها الكرام أن نتربى على ذلك عشان معلش معلش ما تزعلوش مني عشان تتكسف معلش ما تزعلوش مني والله عشان تتكسف لما تيجي تقول يا رب ارزقني رفقة النبي على في الجنة تتكسف من, من نفسك ازاي وانا ما عملتش ازاي وانا ما, عم... ما تخرجتش من سنة اولى اسلام اللي تربى الصحابة فيها مع النبي عليه السلام ازاي تقول اكون مع النبي في الجنة وانت ما عملتش حاجة ازاي هي الجنة كده سهلة رخيصة يا سلعة الرحمن يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراضي لسفلة الحيوان يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب, الخطاب عنك وهم ذو إمكان سلعة سلعة الرحمن غالية محتاجة بذل شوف ربيعة بن كعب الأسلمي عشان تعرف ان لما تيجي تقول يا رب ارزقني رفقة النبي تتكسف ربيعة بن كعب الأسلمي كما في صحيح مسلم لما أعد للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءا جاب المية جاهزة للنبي عشان النبي يتوضى بيها فالنبي أصلا من عادته انه بيكافئ أي حد يعمل حاجة يكافئه النبي عليه الصلاة والسلام فلما رأى النبي هذا الوضوء هذا الماء قال من أعد هذا قالوا ربيعة جاء ربيعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني يا ربيعة أنا عاوز أكافئك اطلب مني طلب أعمله لك دي قصاد دي مكافأة سلني يا ربيعة هقول للنبي إيه ربيعة أقول للنبي إيه سلني عاوز حتة أرض كم فدان لا لا لا مش ده مش دي مش ده أمل ربيعة طب أنا عاوز كم فرس حلو كده من خيول العربية لا لا لا لا مش دي همة ربيعة طب انا عاوز عاوز يعني بيت كويس كده قصر حلو زي القصور اللي عاوز اعيش حياتي شوية كده وبرضه هطيع ربنا لا لا مش ده اللي عاوزه ربيعة اما انت عاوز ايه عاوز بقى زوجة جميلة حسناء كده لا لا لا طب عاوز تبقى امير ولا رئيس ولا ولا احطك ابدا ابدا قال ربيعة يا رسول الله اسألك مرافقتك في الجنة هو ده طلبي ده املي هو ده قصدي انا اكون معاك في... انا شايفك في الدنيا عاوز اكون معاك في الجنه كمان يا رسول الله وانا عارف ان انا يعني قدر صغير ومنزلتي اقل منك وانت فوق يا رسول الله في الجنه اسالك مرافقتك في الجنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ربيعه او غير ذلك لا لا شوف طلب ثاني اصل الطلب ده غالي وعالي مش اي واحد ياخده وله ثمن شوف طلب ثاني يا ربيعه شوف طلب ثاني او غير ذلك يا ربيعه قال هو ذاك يا رسول الله ما عنديش الا هو هو ده بس ده امل يا رسول الله لا لا يبقى طالما انت مصمم يبقى اقول لك التمن بقى اقول لك التمن ايه التمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا كان الامر كده اسمع بقى اذا فاعني على نفسك بكثرة السجود مسألة محتاجة طاعة محتاجة رجالة محتاجة تبقى راجع تعبان من سفر طويل ومش قادر وتتوضى بميه بارده في ليله شاتيه وتتوضى وتصلي ده محتاجه رجاله ما يتحملهاش محتاجه تبقوا تعبانين في حفر خندق وهتقتلوا بعد كده مش هتناموا محتاجه محتاجه رجاله محتاجه اناس يقدموا ارواحهم ودماءهم والسنتهم وقلوبهم وأعمالهم وأموالهم وأولادهم ونساءهم ودنياهم نصرة لنبيهم عليه الصلاة والسلام في المنشط والمكره لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في بيعة العقبة اللي هم لسه ما شافوش أيام مكة ولا استضعاف جايين في سنة 11 أو 12 قبل من البعثة جم للنبي عليه الصلاة من المدينة راحوا مكة بيبايعوا النبي عليه الصلاة بيعة العقبة النبي قال لهم خلي بالكم الطريق مش سهل الطريق بالسهل تبايعون على ايه على ان تمنعوني مما تمنعوا منه ابناءكم وازركم ونساءكم ده محتاجه مساله تعب قام رجل منهم اصغرهم قال ان بيننا وبين القوم حبالا وانا قاطعوها فيا معشر الانصار اما ان تكونوا ثبت او تكونوا رجالا الان والا فاعتذروا من النبي عليه الصلاه والسلام خلي بالك المساله دي محتاجه رجاله محتاجة ثبات محتاجة تعب محتاجة بذل طريق محفوم بالمكاره محتاج ان انت هتبقى تعبان او المال احب اليك وتطلع من حب مالك محتاج تبقى النوم في عينك ومش قادر وهتقاوم وتقوم تغسل عينك مرة واثنين وثلاثة مع كنت عينك بتسقط ودماغك مش قادر وتجاهد لتقرأ القرآن محتاج ان ان يساء اليك وتسب وتشتم في شخصك وانت تتحمل وتصبر محتاج هي دي الواجبات التي نتعرف عليها في سورة المزمل او في سنة اولى اسلام في خلال هذه الواجبات بس هقول لك يا اخي الحبيب انت عارف اول ما نزلت هذه الايات على النبي عصام يا ايها المزمل يا ايها المزمل وانا بقول لك ما عادش نوم بقى يا ايها المزمل اللي متغطي ونايم كفايه نوم بقى عاوز تبقى راجل تبقى رجل عاوز تبقى زي الصحابه عاوز تتخرج من سنه اولى اسلام عاوز ترافق النبي عصام والصحابه في الجنه كفايه نوم بقى فوق بقى خلاص الامر جد انه لقول فصل وما هو بالهزل خذوا ما اتيناكم بقوه لابد من صبر وبذل وعطاء عشان كده يروى وإن كان الحديث في إسناده ضعف لكن حال النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له الحديث في إسناده ضعف لكن حال النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له لما نزلت الآية يا أيها المزمل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قام النبي من نومه وقال لخديجة مضى عهد النوم يا خديجة كما يروى مضى عهد النوم يا خديجة خلاص أنا نزل علي آيات ده المسألة جد ما عادش نوم خلاص مضى عهد النوم عشان كده بقول لك يا حبيب هذه المحاضرة في هذه الليلة مقدمة فقط لتتعرف على الطريق فإما أن تثبتوا معي وهناخد في كل لقاء واجب من الواجبات اللي أوجبه الله على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهنحاول نلزم أنفسنا به عشان نكون رجالة طول الأسبوع واجب هناخد واجب في كل لقاء نلزم به أنفسنا طول الأسبوع طول الأسبوع عشان المرة الجاية أحاسبكم عليه لا لا عشان تحاسب نفسك عليه قدام ربنا عز وجل لعلك أن تكون رجلا مع هؤلاء الرجال والرجال قليل والرجال قليل اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه اللهم اجعلنا ممن ينتظر ثوابك في الجنة يا رب العالمين اللهم أعنا على أن نكون رجالا كصحابة النبي عليه السلام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأعنا على نصرة دينك وأعنا على نصرة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وبارك في أزواجنا وأولادنا بفضلك وكرمك يا رب العالمين اللهم أعنا على ما يرضيك عنا اللهم أعنا على ما يرضيك عنا وخذ بقلوبنا إليك ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم رد الأمة جميعا إلى دينك ردا جميلا بفضلك وكرمك يا رب العالمين أكتفي بهذا القدر في مقدمة هذا هذه لقاءات سنة أولى إسلام ونبدأ بإذن الله جل وعلا مع الواجب الأول في اللقاء القادم بأمر الله جل وعلا بعنوان قم الليل إلا قليلا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته